أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبلغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون يا رب يا رب يا رب لك الحمد يا رب احنا مش بنحج أحمدك يا رب أحمدك يا رب يمكن لو كنا حجينا كنا على طاعة أحمدك يا رب يا رب انت اقت- اخترت لنا ان احنا ما نحجش الحمد لله الحمد لله اختيار جميل قوي يا رب ده احسن تدبير يا رب ده اكرم تدبير يا رب اصل انت كريم اصل انت كريم ومتعتنا قوي ومتعتنا كتير نحمدك يا رب ونشكر فضلك يا رب يا رب اكتب لنا الاجر يا رب تاما كاملا مباركا مضاعفا غير منقوص ولا مغبون يا جواد يا كريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا بحبكم في الله وأنا عايز أستأذن صحابي اللي على الفيس إيه رأيكم كلكم كده تقولي على الصفحة الرسمية نطلع من اللايف ده ونقولي على الصفحة الرسمية ممكن ولا نكمل هنا نكمل هنا مش عايزين عايزين اللي بيدور علينا صلى على رسول صلى صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم أنا بحبكم في الله وفرحان إن إحنا اتقابلنا النهاردة وراضيين باللي ربنا قسمه سبحانه وتعالى عايز أقول لكم إيه بقى أنا إمبارح كنت بقول لك أنا مش مفيش كلام يتقال أنا مش فاكر ده كان على تليجرام ولا كان هنا مفيش كلام يتقال الواحد مش لاقي حاجة يقولها مش لاقي حاجة تطيب خاطره مش لاقي حاجة آه، فخورة بتلاني ولا كل من عليا فاهم بيقول لي جدي شوف الكعبة فيها مطر شوف ايه بس شوف ايه احنا بنهرب احنا بنهرب من النظر للكعبة دلوقتي يا رب اغثنا يا رب اللي عايز اقوله ايه يا اصحابي انا اكتشفت بقى ايه الكلمة اللي انا عايز اسمعها انا كل اللي يقول لي اللي يقول لي ما تزعلش بزعل اللي يقول لي ما تتضايقش بتضايق اللي يقول لي اجرب مكتوب بغ- بيصعب عليا نفسي اللي يقول لي آه، هتحس السنه الجايه بينكسر خاطري انا بقى عرفت ايه الكلمه انا عرفت ايه الكلمه اللي انا عايز اسمعها انا عرفت اكتشفت الكلمه الحلوه اللي لما اسمعها برتاح الله يرحم والدك يا ياسمين ويسكنه الجنه ويصبرك على فراقه قولوا امين عارفين ايه الكلمة اللي بتريحني بقى بعد الحمد لله ان حد يقول لي انت بتحج انت بتحج ده انت دلوقتي بتحج مش كأنك بتحج مش هيكتب لك اجر حج انا عايز حد مجنون يقول لي انت بتحج انت بتحج تزعلان ليه انت بتحج انت دلوقتي بتحج ده هي دي بس اللي هتسكتني واللي هيقول لي انت بتحج هصدقه يبقى احنا هنصلي بكرة فين يا حاج محمود محمود يا نور هنصلي بكرة فين احنا هنصلي بكرة في نمرة احنا بكرة هنص- هنصلي في نمرة احنا بكرة هنصلي فين الظهر والعصر هنصلي في مسجد نمرة الحمد لله الحمد لله على اختيار الله الحمد لله على تدبير الله يا على الكرم الرباني يا رب انت ما دبرتلناش الحج احمدك يا رب يا رب انت اخترت لنا حاجة تانية غير الحج الحمد لله يا رب احنا كان نفسنا نحج وانت اخترت حاجة تانية الحمد لله الحمد لله على تدبيرك يا رب يا رب اللي انت اخترته لينا احسن من اللي احنا نختاره لنا يا رب اكتب لنا الحرمان قبول ومضاعفة يا رب اكبر بخاطرنا يا رب واجعلنا مقبولين مبرورين يا أرحم الراحمين إليك قصدي رب البيت والحجر فأنت سؤلي من حجي ومن عمري وفيك سعي وتطوافي ومزدلفة ومزدلفة والهدي جسمي الذي يغني عن الجزر ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم ومشعري ومقامي دونكم خطري زادي رجائي لكم والشوق راحلتي والماء من عبراتي والهوى سفري اللهم اكتب لنا الحج يا رب بس انا قبلت منكم النور. يا رب الناس دول بيقولوا لي انت بتحج يا رب انا خلاص بحج انا بحب دلوقتي انا بحج دلوقتي يا رب ربنا يشفيك يا سماح ويصرف عنك الكتابة ربنا يرحم والدك يا حسناء رجب مسكن الجنة ويكتب الحدث ده شهادة في سبيل الله أول حاجة عايز أقولها لكم يا أصحابي إن بكرة نفسه عيد بكرة عيد أنا بقول للي حزين على الحج بقول للي صعبان عليه إنه مش بيحج اختشي حد يعيط في العيد حد يزعل في العيد حد يكتئب في العيد حد ينكد على الناس في العيد بكرة عيد بكرة نفسه عيد بكرة عيد يوم عرفة في حد ذاته عيد جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه وارضاه وقال إن في كتابكم معشر المسلمين آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا قال وما تلك قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال النبي فقال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت نزلت رسول الله قائم بعرفة في يوم جمعة وهو بحمد الله لنا عيد يبقى بكرة الخميس عرفة بكرة عيد مفيش زعل في العيد عيد يبقى ربنا هيكبر بخاطرك انت كل ما كنت بتحج ربنا بيديك هدية ربنا بيكافئك مكافأة ربنا بيكرمك ربنا بيغنيك ربنا بيغفر لك بكرة عيد وربنا هيهبك ان شاء الله للحديد وهيحقق لك اللي انت عايزه بكرة يوم الرجاء ويوم حسن الظن في الله سبحانه وتعالى ليه لانه يوم تمام النعمة مش قلت لكم في اول الايام العشر المصحف الشريف ده نزل في رمضان في ليلة من ليالي رمضان وكمل وتم اخر صفحة منه نزلت في يوم عرفة فيوم عرفة ده يوم اللي عرفنا فيه ديننا على بعضه كامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دي نزلت في يوم عرفة فاليوم ده يوم كمال الدين يوم عيد بكرة اليوم اللي خلص فيه الإسلام مكتمل وتم دين كامل ما فرطنا في الكتاب من شيء فاليوم ده يوم عيد علشان كمال الدين وفي ربنا هيكمل لك كل أمنياتك كل اللي في نفسك كانوا يحجون ويقولون مع كل حجة أرضا مع كل حجة دابة مع كل حجة دارا مع كل حجة رزقا وافرا كل حجة بعربية كل حجة بجوازة كل حجة برزق كل حجة بمال وفير علشان كده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يقفون ويقولون لبيك اللهم اللهم إنا نسألك إبلا اللهم إنا نسألك غنما عشان عارفين إن الدعاء يوم عرفة مستجاب في الجاهلية فكان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في الجاهلية يقول اللهم إني أريدك أنت بكرة يوم الدعاء المستجاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة بكرة أو بعد بكرة هما هما أفضل أيام السنة الخلاف كبير بين العلماء هل أفضل الأيام السنة يوم عرفة ولا يوم النحر يوم العيد والراجح إن هو يوم العيد وبرضه الخلاف قائم بين العلماء هل اسمه يوم الحج الأكبر اللي هو عرفة ولا يوم النحر والراجح إن هو يوم النحر اللي هو يوم العيد وهو اليوم الوتر في قول الله عز وجل والشفع والوتر قيل الوتر عرفة والشفع يوم العيد وقيل العكس الوتر هو يوم النحر والشفع هو يوم عرفة وقيل إنه الشاهد الذي أقسم الله به وشاهد ومشهود فبكرة ده يوم بيشهد على الناس يا ترى بكرة اليوم ده هيشهد لك بإيه أو هيشهد عليك بإيه كذلك من فضائل بكرة كان أنس رضي الله عنه وارضاه يقول يوم عرفة بعشرة آلاف يوم خلاص يعني حاجة أعظم كمان من ليلة القدر بعشرة آلاف يوم يعني في الفضل وصيامه يكفر سنتين قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب عند الله أن يكفر سنتين يبقى الصيام بكرة إن شاء الله بسنتين لا الألم والضعف يا كوثر ما بينافيش الرضا بالقدر قولي الحمد لله وتبقى نجحت في امتحان البلاء كذلك بكرة يوم عظيم لأنه يوم مغفرة الذنوب ربنا بيحب يغفر بكرة وبيحب يعتق الرقاب بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من يوم عرفة وإنه لا يدنو ربنا بيدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء بكرة ربنا هيقرب من الحديد و ينظر إليهم ويقول للملائكة ماذا أراد هؤلاء اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم ما عنديش إجابة يا وداد والله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله عز وجل يدنو إلى السماء الدنيا عشية عرفة فيقبل على ملائكته فيقول ألا إن ولكل وفد جائزة وهؤلاء وفدي شعثا غبرا أعطوهم ما سألوا وأخلفوا لهم ما أنفقوا حتى إذا كان عند غروب الشمس أقبل عليهم فقال ألا إني قد وهبت مسيئكم لمحسنكم وأعطيت محسنكم ما سأل أفيضوا بسم الله يا أبو سلمى في فضائل أهل عرفات خاصة وفي فضائل لنا معهم اسمعوا القصة الجميلة دي عشان تعرفوا الشيطان قد إيه بيغطاس الحديث طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن إبليس حديث ضعيف إن إبليس حين علم أن الله قد غفر لأمتي واستجاب دعائي أهوى يحسو التراب على رأسه ويدعو بالويل والسرور فضحكت من الخبيث من جزعي الحديث الصحيح بقى قوله عليه الصلاة والسلام ما رؤي الشيطان يوما أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر اسمعوا القصة الجميلة دي قرأ أبو عثمان الصابوني بإسناد له عن رجل كان أسيرا في بلاد الروم فهرب من بعد الحصون فكنت أس... قال فكنت أسير بالليل وأكمن بالنهار في أوروبا واحد هربان من من الروم قال فكنت بمشي بالليل ولما النهار يطلع استخبى فبينما أنا ذات ليلة أمشي بين الجبال والأشجار إذا أنا بحس حسيت بحس ماشي بحد ماشي فراعني ذلك اتخضيت فنظرت فإذا راكب بعير الله فازددت رعبا وذلك أنه لا يكون في بلاد الروم بعير مش حد بيركب جمال في أوروبا إيه ده المنظر ده ده الجمل ده جه منين راجل مستخبي بالليل قال سبحان الله إن هذا لعجب فلما انتهى إلي قرب مني الرجل اللي راكب على الجمل ده قلت يا عبد الله من أنت؟ قال لا تسأل قلت إني أرى عجبا أخبرني قال لا تسأل حد وحش قوي لا تسأل قال من أنت؟ قال أنا إبليس وهذا وجهي من عرفات وافقتهم عشية اليوم أطلع عليهم فنزلت عليهم الرحمة والمغفرة ووهب بعضهم لبعض فداخلني الهم والحزن والكآبة وهذا وجهي إلى قسطنطينية أنفرج بما أسمع من الشرك بالله وادعاء أن له ولدا فقلت أعوذ بالله منك فلما قلت هذه الكلمة لم أرى أحدا الشيطان بيهرب بيبعد من شدة ما يغفر الله عز وجل للمسلمين في الحج ويروى عن علي بن الموفق أنه وقف بعرفة في بعض حجاته فرأى كثرة الناس بص بقى الفزلكة بص الفزلكة دي شقاوة حجاج بص الحجوج الجميل ده عمل ايه خلى نفسه واقف كده بيتفرج على الحجاج فرفع يديه وقال هو بيحج رفع يديه وقال اللهم إن لم تتقبل منهم أحدا فقد وهبته حجتي يا رب لو انت قبلتني انا وفي حد ما تقبلش اديله حجتي هدية وانا اروح فرأى رب العزة في منامه وقال له يا ابن الموفق أتتسخى علي قد غفرت لأهل الموقف وأمثالهم وشفعت كل واحد منهم في أهل بيته وذريته وعشيرته وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة بكرة يوم الكرم الإلهي بكرة يوم العتق الحفلة حفلة الإسلام حفلة الإسلام تم وخلص هنعمل ايه بكرة أول حاجة احنا صايمين بكرة لا تقول لي بقى انت تتسحر ولا تقول بكرة احنا صايمين مفيش إلا الصيام أول حاجة نعملها الصيام لان هيجي احساس كتير لحد انه يقول هناك هناك الفضل هناك الفضل لا هنا فضل للصائمين اللي يصوم عرفه يبقى هو البطل وبعدين احنا بقى بنقعد نغيظ اهل عرفه ونغيظ الحجاج في صلاه العيد هنصلي العيد ولا لا واحنا بنصلي العيد بقى بنقعد نغيظ الحجاج ونقعد نقول احنا صلينا العيد وانتوا لا احنا صمنا عرفات وانتوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها يا سلام عليك وانت بتستقبل سنة كاملة ربنا غفر لك فيها لا لحد المغرب بتاعنا احنا بس ومنها حفظ الجوارح عن المحرمات اللي عايز ربنا يغفر له ما يعملش حاجة حرام بكرة مش كده ولا ايه كان يقال يوم عرفة يوم من ملك سمعه وبصره ولسانه غفر له اللي ربنا يقدره بكرة على لسانه وسمعه وبصره ويبقى بيتقي الله ربنا يغفر له والله يعني يعني انا بحبكم جدا جدا يعني بس في مطر في مكة في مطر في مكة طب اعمل ايه طب نعمل ايه نعمل ايه احنا بقى بتغزونا يعني طب نعمل ايه في مطر في مكة اعمل ايه ان شاء الله لا بكره ما اعرفش امتى ان شاء الله من الظهر للمغرب بقى باذن الله او من العصر للمغرب ان شاء الله نقعد ندعي مع بعض دعاء طويل نقعد ندعي مع بعض ساعه كامله بعد العصر ان شاء الله دعاء كامل باذن الله بكره بعد ما تصلوا العصر هندعي دعاء طويل هندعي دعاء طويل ان شاء الله كل الادعيه من القران وكل الادعيه من السنه وكل أدعية السلف ندعيها سوا بكرة إن شاء الله ونأمن عليها وسيبك تطلع على سطح البيت تدعي لوحدك شوية برضو بكرة يوم مهم إن احنا نقول فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نقول كتير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال النبي عليه الصلاه والسلام افضل الدعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يبقى انت صايم بكره وهتدعي كتير ان شاء الله من العصر للمغرب لكن من من الظهر كده عايزك تقول ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بكرة ألف مرة واخد بالك وتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين برضه ألف مرة يبقى أنت جاهز لي كده إن شاء الله على العصر تكون عملت الأربع حاجات دول صايم وهلت واستغفرت وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما نطلع سوا اللايف بتاع العصر ده ندعي سوا دعاء طويل إن شاء الله عز وجل تحط التليفون وتجمع العيال ونقعد ندعي كلنا لعل الله رب سبحانه وتعالى يتقبل مننا آه بكرة يوم العتق من النار ربنا سبحانه وتعالى بيعتق ناس من النار شد من عتق رمضان كمان وكذلك يحذر من الذنوب التي تمنع المغفرة بكرة مفيش اختيار ولا كبر في بعض الأحاديث ما يرى أكثر عتيقا ولا عتيقا من يوم عرفة لا يغفر الله فيه لمختال اللي بيتكبر بكرة ربنا ما بيغفرلوش عشان كده عايزك بص التواضع والزعل ده التواضع والحزن على فوات الحج ده بيخليك اسمك محبط محبط يعني ايه يعني النار انطفت يعني نارك مطفية شاطر يا يوسف يا حبيبي الإصرار على الكبائر بكرة يوم التوبة من الإصرار على الذنوب الكبائر بكرة يوم النية الصالحة وطلب المغفرة عايز أقول إيه بقى آخر حاجة نختم بيها احتسب كل محاولة عملتها عشان تحج اللي بيسأل ازاي يجي لي اشعار بالبث في وقته اخرج دلوقتي من البث اخرج دلوقتي اقفل الفيس خالص وافتح الفيس تاني هتلاقي واكتب للشيخ عمر لما يطلع لك حسابي ده ادخله ولما تدخله اول ما تدخل هيطلع لك ايه اول ما تدخله هيطلع لك آه لو عايز يجيلك إشعار مع كل بس اضغط هنا تمام عايز أقول يا أصحابي حبايبي إيه ربنا يرضى عنه عنكم ويعفو عنه عنكم عايز أقول لكم كده بسرعة آه 16 نصيحة إن شاء الله عز وجل في أن كيف يكتب لنا أجر صيام آه أجر الحج المبرور أول حاجة نحتسب إيه نحتسب المحاولات قال النبي عليه الصلاة والسلام من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة قول يا حبيبي اللهم إني أريد الحج فيسره لي خلاص أذان العصر في مصر قبل بعد أذان العصر في مكة بتلت ساعة خلاص إن شاء الله نتأخر برضو كمان شوية بعد أذان العصر ده بنص ساعة كده كل مرة تسمع فيها الأذان تسمعها كل مرة تسمع التلبية احتسب عند الله المحاولات كل محاولة احتسبها عند الله بحجة كل دعوة دعيتها يحتسبها عند الله دعوة كذلك الدعاء بالروح نفسها إن القلب والروح يتمنى قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء إن الروح تتمنى النقطة الثالثة جلسة الشروق من الفجر للشروق نقعد في ذكر الله حتى لو بنصلي في البيت حتى لو مش ما تفتح المسجد للشروق نروح نقعد في ذكر البيت وبعدين نصلي ركعتين الضحى وده يكتبلنا إن شاء الله كذلك أذكار الصلاة الأذكار اللي بعد الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على ما إن فعلتموه أدركتم من قبلكم ولم يدرككم أحد بعدكم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين شاطر يا أحمد ربنا يثبتك يا رب ويجعل سنك مقبول يا حبيبي وادعي لي بقى وانت بتفطر يا أحمد قل اللهم اغفر لي ولأخي عمرو اللهم اغفر لي ولأخي عمرو خمسة احتساب المرض وموانع الحج اللي عنده مانع من موانع الحج يحتسبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم يشركونكم الأجر حبسهم العذر أنا مش حزين يا جماعة ناس عم أنت حزين أنا مش حزين الحمد لله الحمد لله والشكر لله اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا احنا بنحتسب فوات المشهد العظيم ده احتساب الحزن نفسه احتساب الحزن نفسه بنرجو من الله عز وجل ان هو يكتبه لنا اجرا تاما وبلاش نسميه حزن ولو ان هو ربنا قال تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما ينفقون فإحنا بنحتسب فعلا الحزن ده آه قلنا احتساب المرض وموانع الحج كمان نمرة ستة التوبة من الذنوب التي منعت من الحج تمام آه لما اشوف ناس عصاب يعملوا بيحجوا طب ما يمكن انا اعصى اكتر منهم يقول لك شايف مين اللي بيحجوا ده اللي بيحجوا دول كذا وكذا احنا يمكن اوحش من اللي بيحجوا دول طيب النقطة التالية حجج حد مش قادر لو انت ربنا موسع عليك ولكن عندك ظروف تانية بتمنعك من الحج غير اه الفلوس خلاص يبقى بالفلوس دي حد طلع حد يحج خصوصا اذا كان انت علشان تحج انت علشان تحج مثلا المستوى بتاعك يحج بميتين ألف جنيه طيب لعل حد لعل حد تاني هيحج بخمسين ألف بس فساعة حد مش قادر يحج كذلك نشر وتعليم البدائل نفسها نشر وتعليم البدائل لما نوصف للناس ربنا يخلف عليك يا حامد يا رب بمعنى الحج لما نعلم الناس بدائل الحج ويعملوها احنا كمان ناخد اجرهم النقطة اللي بعد كده ايه اه احتساب الحزن زي ما قلنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون كذلك التفكير الكثير في الحج التفكير الكثير في الحج كل ما تفكر كتير في الحج ربنا هيكتب لك أجر الحج كل اللي بيحاول يوصل لحاجة بيوصل لها الصلاة على النبي صح يا هاني صلي على النبي كتير صلي على النبي ألف مرة وصلي والعمية ربنا يكتب لنا ويكتب لكم الحج يا رب كذلك إيثار الحج على ما سواه إيثار الحج على ما سواه احج ولا كذا حج انتوا شايفين اهو لا ما تصوميش انا رجلها بكره حرارتك مرتفعه ما تصوميش بكره تعملي ايه عشان تاخدي الاجر وانت بتعملي الاكل بكره علشان يفطروا احتسبي ان انت بتفطري الصائمين واللي بيفطر صائم له مثل اجره من فطر صائما كان له مثل اجره كذلك انوي ان انت تحج بألف بأي طريقة تتفتح لك انا عارف ان الامور بقت صعبة فلما يتفتح لك بقى حج عمان حج كذا حج كذا حاول حاول وسيبها على الله سبحانه وتعالى ز- تأشيرة الزيارة وما الزيارة والجو ده أي باب يتفتح إنك هتدخل فيه في واحد ممكن يكون معاه فلوس ويقدر يحج انصحه يحج لما تنصحه يحج ربنا هيكتب لك الحج النقطة اللي بعد كده عايز أقول لكم اوعى تحج مرة وتقول خلاص لا لا انوي انك تحج كل سنة انوي انك تحج كل عام كذلك انوي التوبة من البخل عن اي باب من ابواب الخير علشان احنا دلوقتي مش معقول ما نحجش وما نعملش اضحية انوي انك تعمل اضحية ان شاء الله عز وجل وزي ما قلت لكم نية المرء ابلغ من عمله خلاص ان شاء الله هنكمل ختمتنا النهارده علشان بكرة إن شاء الله عز وجل عشان بكرة إن شاء الله يوافق الدعاء دعاء الختمة ختام القرآن وهتقول لي إن شاء الله بكرة مستغفرين ألف ومصلين على النبي ألف وقايلين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير ألف بحيث إن إحنا لما نبدأ بكرة إن شاء الله الدعاء بعد ال... بعد آه، الم- العصر نكون إحنا خلصنا الصلاة على النبي واستغفار وتهليل وجاهزين للدعاء الطويل هنصلي على النبي بنية ايه بنية ان ربنا يكتب لنا اجر الحج وينولنا الحج في يوم القيامة انا بحبكم في الله ومبسوط قوي ان انا آه، قابلتكم ان شاء الله محمد مدحت بيقول انا نفسي أ- عايز شغل وبقالي كتير ما فيش شغل بكرة ان شاء الله حوائجنا كلها تقضى ومرضانا ربنا يشفيهم وموتانا ربنا يرحمهم لا يجوز يحمد يا خالد بيع جلد الأضحية من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ماشي يا حبيبي أنا بحبكم في الله وربنا يجمعنا على حب الله وبت الله وطبعا طبعا يا حاجة سميرة المرأة لها أن تضحي قال النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال ربنا يتقبل منا ومنكم ويستر معاكم واستودعكم الله كل عام وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله